بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ما زلنا في بعض أسباب النزول أو مناسبات النزول والنهاردة بنلتقي مع الآية رقم 23 من سورة المائدة الآية قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون إيه السلاح وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كان سيدنا ابن عباس كما روى الطبري في جامع البيان في جامع البيان وابن ابي حاتم في تفسيره باسناد حسن ان ابن عباس رضي الله عنهما اللي هو حبر الامه وترجمان القران رضي الله عنهما قال ان عن هذه الايه قال هي مدينه الجبارين هي مدينة الجبارين حينما قال المولى عز وجل حكاية على لسان موسى عليه السلام قال يا قوم ادخلوا, ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين القصة في مجملها هو أن سيدنا موسى أمر بأنه ياخد معاه بني إسرائيل عشان يفتحوا بيت المقدس القصة تبدأ منين هقول لكم حالا بس بعد ما نقدم المقدمة ديت في بيان هذا السبب الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ان هو بيقول بيقول ان المدينه دي هي مدينه الجبارين هي طبعا المدينة أصلا كانت مدينة, بي مدينة بيت المقدس لكن احتلها الجبارون فسميت في ذلك الوقت بمدينة الجبارين اللي حصل أن لما نزل بها موسى عليه السلام طلب من 12 واحد من النقباء من الناس اللي هو اختارهم من بني إسرائيل اللي هم يعني خلاصة الخلاصة وراح بعتهم علشان بس مش عشان يفتحوا المدينة هو مش 12 اللي يفتحوا المدينة لكن بعتهم بس عشان يجيبوا له الأخبار قال لهم عايزكم تعرفوا لي أخبار الجبارين اللي احتلوا المدينة ديت وتعالوا قولوا لي قوات الناس ديت عاملة إزاي وعتادهم وأجسادهم عاملة إزاي عشان نعرف استعد نعمل استعداداتنا وإحنا داخلين نفتح مدينة بيت المقدس فال 12 راحوا فقابلهم في الطريق واحد من الجبارين واحد بقى من العمالقة واحد بقى من اللي كنا بنسمع قصته زمان كده واخد بالك وكان يحكوا بيها حواديت يخوف بقى الاطفال ويقول لك عجب بن عنق ما اعرفش راسه كانت بتوصل للسحاب حاجات طبعا كده كلام برضو ايه كلام مش منطقي ليه هقول لكم انا السبب يعني زمان لما كان واحد بينكت مع واحد فبيقول له بيقول له ده انا جدي ده حضرتك ما تعرفش يعني ده كان ما شاء الله قوه ايه وطول ايه وحاجه ما شاء الله ده كان بيمد ايده في المحيط يطلع سمكه القرش ويشويها على الشمس وياكلها قال له ما شاء الله طب وهو بيشوي الشمس بيشوي السمكه على الشمس ما كانش شايف حاجه كده جنبه بتلمع قال له قال له اه كان في حاجه بتلمع قال له دي ركبه جدي كان قاعد بتشمس فوق فيعني ايه كلها اشتغالات طبعا الحقيقه ان اطول انسان وجد على وجه الأرض هو سيدنا آدم عليه السلام كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة على صورة أبينا آدم ستون ذراعا في السماء ستون ذراعا خد بالك بقى فلم يزل الخلق يتناقص إلى قيام الساعة بمعنى إيه؟ إن كان أطول واحد هو سيدنا آدم ستين ذراع في السماء ثم بعد ذلك بدأ الخلق يتناقص شيئا فشيئا فلما واحد يقول لك لا ده كان بقى أهم سيدنا موسى كان في واحد طوله واصل للسحاب والتاني واصل مش عارف لكوكب المشترك والكلام ده كله كلام من الخيالات لأن عندنا ما صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المهم الجبارين دول طبعا كانوا طوال جدا يعني حتى لو افترضنا ان هم كانوا في طول حتى سيدنا ادم او اقل قليلا يعني بالبلد كده عماره عماره ماشيه في الشارع 60 ذراعا في السماء حاجه كده عماره واخد بال حضرتك ماشيه في الشارع فتخيل واحد من الجبابره ده لقى واحد من البني ادمين اللي زي حالتنا او حتى يعني اقوى شويه ولا اطول شويه يا سيدي 2 متر مفيش مشكله خالص يعني ماشيين الثلاثه فجاه لقوا عماره قدامهم ده مين ده بني ادم من مدينه الجبارين فبيقول لك الرواية بتقول إيه فجعلهم في كسائه حطهم في هدومه التلاتة مسكهم كده حطهم في حطهم في هدومه دي بقى إزاي حاجة من الاثنين يا حطهم في كمه يا حطهم في جيبه يا حطهم في عب في عبه أو صدره يعني خد بالك منظر طبعا غريب جدا جدا طبعا لكن ورد في الرواية قال ابن عباس فجعلهم في كسائه ثم أخذهم وذهب بهم إلى قومه طبعا لما إيه أول ما وصل لقومه أنا متخيل المنظر طبعا منظر عجيب جدا واحد داخل على قومه بيقول لهم أنا جايب لكم بني آدمين شايف بني آدمين كده بس حاجة إيه ترانزستور فراح مطلع ثلاثة من كمه أو طلعهم مثلا من جيبي من جيبه وقال لهم دولت جايين يفتحوا المدينة تخيلوا اللي مطلعهم من كم دولت جايين يفتحوا المدينة فطبعا بدأوا يسألوهم بقى أنتم مين؟ قال نحن قوم موسى، ال 12 دولت ولا عفوا ما كانوش ثلاثة كانوا 12 آه، فبيقولوا لهم احنا نحن قوم موسى عليه السلام. آه، جايين ليه؟ جايين عشان ننقل له بعض الأخبار بتاعتكم ونرجع نقولها له تاني، تمام؟ فقال لهم طب خلاص هنقول لكم حاجه عشان بس تقرروا اذا كنتوا هاتوا جهدوا وتخشوا عشان تفتحوا المدينه ديت او مش هتقدروا تجاهدوا فبس هنقول لكم حاجه بسيطه جدا واحنا بس هنديلكم هديه كده عشان تستشعروا ال- الموقف اللي انتوا داخلين عليه عامل ازاي. قالوا هتعملوا ايه؟ قالوا هنديك عنبايه. عنبايه واحده. لا هنديك عنقود عنب ولا هنديك شجره آه، جميز ولا شجره تفاح، هنديك عن آه، عنبايه واحده. فرح عطف عنبايه فالعنبايه اذا بها حجم رجل. طبعا مش حجم العماليق انما حجم الرجل اللي زينا. يعني عنبايه طولها 2 متر. تخيل حضرتك قال له بس خد وري آه، سيدنا موسى ولا وري موسى كما هو قال مثلا وري موسى العنبايه ديت وشوف بقى بني اسرائيل يحبوا يقتلوا ولا ما يحبوش يقتلوا. فراح ال 12 ال 12 شالوا العنبايه وطلعوا بها على سيدنا موسى طبعا هو لقى ايه لقى عنبايه جايه ومستخبي تحتها ايه شويه رجاله محدش باين منهم خالص يعني فاول ما وصلوا هناك ايه الحكايه قالوا له ده احنا رحنا لقوم الجبارين واحد اصطادنا حطنا في كسائي وبعدين ادانا العنبايه ديت وقال شوفوا بقى هتقرروا ايه دي عنبايه يعني من ضمن العنبات اللي ايه اللي احنا لما كنا قاعدين مثلا حاطين مثلا ايه هم طبعا ما عندهمش بقى طبق عنب يعني العنب الط- العنب لو عايز ياكل عنقود عنب بالمنظر ده هيبقى حاطه مثلا في غيط ولا في حاجه مش هينفع بقى طبق ولا الكلام ده كله فقال له آه، فهم قالوا شوفوا بقى قرروا شوفوا العنبايه ديت شوفوا هتقرروا بقى هتقدروا تحاربونا ولا مش هتقدروا تحاربونا اللي انتوا عايزينه بقى شوفوا بس العنبايه بس اللي احنا بنحل بيها انا لا اديتك لا سيف ولا رمح ولا اديتك اي حاجه انا بقول لك خد عنبايه ذوقوا الحلاوه ديت فأول ما قوم بني إسرائيل اللي هم قوم سيدنا موسى شافوا العنباية ما بقولش شافوا سلاح ما بقولش شافوا الجبابرة فبصوا قالوا إيه ده دي العنباية اللي قدنا عنباية طولي م- من الأرض لحد راسي أمال اللي بياكل العنباية وبيحط العنباية ديت بين سنانه ده قد إيه ده ففي الحالة دي في الوقت ده قال بنو إسرائيل قال موسى إنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها خد بالك بقى من جمال الحلاوة اللي هم فيه فإن يخرجوا منها فإنا داخلون في آخر بقى ال- القصة دي بيقولوا إيه؟ قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون أكيد حضراتكم مشتاقين تعرفوا القصة من أولها هنقولها من أولها بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم ونمسك الستوب ووتش عشان الاستاذ حمدي بقى إيه يعني ايه ما يزعلش آه، في عهد سيدنا آه، يعقوب عليه السلام لما آه، ذهب بسيدنا آه، يوسف عليه السلام ووضع في الجب ثم اشتراه الناس وباعوه لعزيز مصر ثم ربي في قصر العزيز إلى غير ذلك كانوا في الوقت دوت كان بيت المقدس في يد هؤلاء الايه هؤلاء الناس يعني كان في يد سيدنا يعقوب وأولاده وكل من كان يعيشون في ذلك الوقت واخد بالك اللي هم من بني إسرائيل إسرائيل هو يعقوب عليه السلام هو اسمه يعقوب ولكن يقال له إسرائيل ولذلك بني إسرائيل هم بنو يعقوب الذين تفرعوا بقى من الأسباط اللي عنده أسباط اللي هم أولاده ثم بعد ذلك من أحفاده إلى غير ذلك لكن آه، آه، المعلومة الصغيرة إن, إن, إن اليهود الذين يقطنون الآن ويحتلون أرض فلسطين لا نستطيع أن احنا نقول عليهم أنهم بني إسرائيل لأن سيدنا إسرائيل وسيدنا يعقوب يتبرأ منهم إلى يوم القيامة يدل لهم تبعه ولا هم من ملته ولا هم من أخلاقه ولا هم ولا فعلوا أي شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى إنما هم ناس محتلون ظالمون ربنا يا رب يمحقهم يا رب وينجي أرض فلسطين وبيت المقدس وينجي إخواننا في غزة من بطش هؤلاء المجرمين اللهم آمين يا رب العالمين فالشاهد في الموضوع ان لما حصل جدب وقحط في ارض الشرق الاوسط كلها وكان سيدنا يوسف طبعا حضراتكم عارفين قصه سيدنا يوسف لما تكلمنا هنا في قناه الناس 30 حلقه في برنامج يوسف الاحلام هو من من البرامج المحببه جدا الى قلبي لان تناولنا في ال 30 حلقه كل صغيره وكبيره في هذه القصه انا بحب جدا اسمع الموضوع ده فسيدنا يوسف عليه السلام في الوقت دوت أصبح بقى آه، يعني الملك خلاه يتولى خزائن الأرض بقى ومصر في الوقت ده كانت خزينة الأرض شوف بقى خزائن الأرض الخير كله كان موجود في مصر لأن ربنا اللي قال كده وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها قال الطبري رحمه الله رحمة واسعة هي أرض مصر والشام دي أرض كلها بركة ربنا مش بارك حولها لا بارك فيها شوف المعنى الجميل ده ولذلك إن شاء الله والله يا أهل سوريا منصورين إن شاء الله ربنا هينصركم وهيكرمكم وأقسم بالله جل وعلا يعني أنا أرى رؤى غريبة وجميلة جدا إن شاء الله أستشعر من قلبي إنها خلال أيام و- وأتمنى وأشتهي و- وأرجو الله سبحانه وتعالى ألا يمر شهر رمضان إلا وإحنا كلنا بنعايد في سوريا عشان نحتفل بنصرهم على هذا المجرم الأثيم على بشار وأعواني أسأل الله أن يأخذها وأخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين وينجي إخواننا ويحقن دماءهم يا رب العالمين ف الشاهد في الموضوع لما حصل الجدب والقحط هناك في الشرق الأوسط فسيدنا يوسف بقى ما شاء الله عمل خطة كده جميلة جدا في غاية الروعة علشان ينقذ الشرق الأوسط كله من هذه المجاعة فكانت الناس بتروح عشان تاكل أو تأتي بال بال بالميرة من عند سيدنا يوسف عليه السلام فكان من ضمن اللي جوله إخوانه اللي هم رموه في البئر اللي هم رموه في الجب فطبعا هم ما عرفوش لكن هو عرفهم في المرة الأولى ما رضيش أعرفهم بنفسه في المرة الثانية بقى عرفهم بنفسه قال أنا يوسف آه، وهذا أخي آه، قد من الله علينا إلى آخر الآيات الجميلة اللي انتم عارفينها في سورة يوسف فالمهم فسألهم عن أبوه أخبره إيه قالوا له لقد عمي بصره من البكاء عليك طبعا ما شاء الله يعني فترة طويلة جدا 40 سنة وسيدنا يعقوب عمال بيبكي على على سيدنا يوسف وهو يعلم يقين أنه لم يمت خد بالك لو عرف أنه مات هيحتسب عند الله وخلاص والأمر يعني إيه مش عايز أقول يعدي بس أقول يعني خلاص عرفت أنه مات إنما هو يعلم يقينا أنه حي ليه؟ لأنه لما أول له الرؤيا التي رآها عرف أنه سيكون نبي هذا الزمان يعني يكون في نبي زي ما زي ما كان ابوه سيدنا يعقوب ايضا نبي فابن يوسف ده هيبقى نبي فلا يمكن يكون مات في السن الصغير ده وهو صبي صغير هو عارف ان هو عايش لحد الان فقال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين بمجرد ما خدوا القميص كده ولسه خارجين من أبواب مصر لسه ما خرجوش يا دوب بس فرقوا بس البنيان بتاع أرض مصر وبين أرض مصر وبين شمال فلسطين حيث كان يقيم سيدنا يعقوب عليه السلام مسافة تسع ليالي بالأب بالإبل والخيل يعني سواء إبل أو خيل تسع ليالي تفضل ماشي في الصحراء كده تسع ليالي لحد ما توصل لكن ربنا قدر أن يسخر الريح وملك الريح أن يوصل ريحة قميص سيدنا يوسف إلى إلى أنف سيدنا يعقوب وهو قاعد في شمال فلسطين بيبكي عشان ولده فجأة بيقول لك إيه؟ المولى عز وجل بيقول إيه فلما فصلت العير قال أبوهم خد بالك فلما فصلت العير العير اللي هم إيه إخوة يوسف خارجين من مصر لسه لسه يا دوب فصلت العير زي ما حضرتك تكون مسافر مثلا فرنسا ألمانيا السعودية أي مكان يا دوب مجرد ما وصلت المطار القاهرة أنت كده فصلت العير خلاص إحنا كده خرجنا عن بنيان القاهرة وأصبحنا الآن ولذلك يجوز لك أن تقصر وأن تجمع في مطار القاهرة قبل أن تسافر لأنك الآن لم تصبح في القاهرة أنت الآن أصبحت إيه في مكان خارج حدود القاهرة فلما فصلت العير قال أبوهم في فلسطين شمال فلسطين إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي عرفنا كل ده من خلال الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم شاهد في الموضوع ان سيدنا يوسف قال لهم ايه قال لهم واتوني باهلكم اجمعين قال لهم يجوني بقى يعيشوا في مصر أنا خلاص بقى اصبحت ايه بقيت عزيز مصر خلاص بقى فاللي حصل يا جماعه ان سيدنا يعقوب خد بقى اولاده وزوجته وخد قرايبه وخد كانوا حوالي اكتر من 70 واحد وخرجوا وتركوا بيت المقدس وتركوا هذا المكان المبارك ايه اللي حصل طبعا بنو اسرائيل لما خرجوا او ق- اقارب سيدنا يوسف سيدنا يعقوب وقرايبه كلهم لما خرجوا تركوا المكان فبالتالي كان سهل جدا ان اي حد تاني يحتله فجاء العماليق واحتلوا بيت المقدس فضل طبعا سيدنا يعقوب فتره كبيره هناك لحد ما مات في مصر وطلب من سيدنا يوسف ان هو يدفنه في آه، في ارض بيت المقدس ودفن سيدنا يعقوب هناك ثم عاد سيدنا يوسف واخواته عاشوا ايضا في مصر وفضل فتره طويله لحد ما جاء قرب وفاه سيدنا يوسف طلب من سيدنا بنيامين اللي هو اخوه طلب منه ان هو الوصيه ان انا لو مت تدفنوني في الارض المقدسه يعني خرجوني من مصر ومش معنى كده ان هو هو كل ما في الامر عايز يكون قريب من ابيه انما مش مش انكارا لحبه لمصر والا كان بيحب مصر جدا يعني فقال له ادفني في الارض المقدسه وطبعا ادفني امر بسيط جدا حتى لو عدت 50 سنه 30 سنه فاجساد الانبياء لا تبلى ولا تفنى فبالتالي مجرد ما يدفنه في مكان ويعوز بعد كده يحفر هيلاقيه في نفس المكان وبنفس الجسد وبنفس الشكل الذي آه، دفن به يوم أن توفي عليه السلام تمر الأيام والليالي ومش عايز أطول على حضراتكم في القصة دي فتمر الأيام والليالي طبعا فضل سيدنا موسى عاي... سيدنا يوسف عايش لحد ما توفي ودفن ومات بعض إخوانه ودفنوا إلى غير ذلك لحد ما تمر السنين الطويلة ويجي في عهد سيدنا موسى عليه السلام إيه اللي حصل ده اللي هنكمله ونعرف بقى قصة فتح بيت المقدس من خلال هذه القصة ولكن بعد فاصل قصير صلي على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وقبل ما نكمل القصة الجميلة ديت كان بعض الأخوات اللي مشغولين بالدعوة ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين اللي لهم جلسات سواء في المساجد سواء في البيوت سواء في أي أماكن أخرى للدعوة ربنا ينفع بهم يا رب العالمين كان لهم طلب الحقيقة طلب غالي جدا طبعا ولكن بيقولوا غالي والطلب رخيص يعني ربنا يبارك فيكم كان لهم طلب إنه عايزين مجموعة كتب نسائية بحيث تعينهم على الدعوة ومجالس التفكير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين فأنا في كتاب اسمه اللهم صل على اسمه نصائح للمرأة المسلمة ده أظن كنت جمعت فيه حوالي 25 موضوع مهم جدا جدا للنساء إن شاء الله ده يعني كتاب موجود اللي هو نصائح المرأة المسلمة الكتاب الثاني برضو اللي أنصح به كتاب الفقه الميسر للمرأة المسلمة الفقه الميسر للمرأة المسلمة كتاب حوالي 1024 صفحة صفحة اتعمل فيه الفقه كله ولكن بشكل مبسط جدا جدا جدا فوق ما تصوروا يعني لو قرأه أي واحد حتى ما بيعرفش غير أنه يقرأ ويكتب فقط هيفهم الفقه بشكل مبسط جدا وميسر جدا كل المسائل فيها تبقى محققة لكن الكتاب الأخير اللي أظن هيبقى أنفعكم جدا في مواقف في دروس الوعظ ودروس سواء دروس في في مجالس لبنات لسه بيلتزموا أو غير ذلك في المساجد أو في البيوت هيبقى هيبقى كتاب لسه صادر النهارده والله اسمه مواقف إيمانية للمرأة المسلمة المسلم أنا فقط سأقرأ عليكم بس فقط عناصر الموضوعات اللي موجودة في الفهرس مش الفهرس كله طبعا عشان تعرفوا بس المادة اللي موجودة بحيث أن أنت ممكن لو قعدت تدرسيه في مسجد أو في حلقة علم ممكن ياخد معاك بفضل الله سنة كاملة جمعت فيها المواقف الإيمانية في كل حاجة من جميع النساء بقى من نساء السلف من نساء الصحابيات من نساء التابعيات لحتى يومنا هذا ونساء بعض النساء من بني إسرائيل إلى غير ذلك مواقف إيمانية في الوفاء مثلا مواقف إيمانية في الصبر مواقف إيمانية في مراقبة الله في التوكل على الله مواقف إيمانية في صناعة الرجال في الحياء في الخوف من الله والبكاء من خشية الله في محبة الرسول في طلب العلم كل دي أبواب في الدعوة إلى الله في الطاعة والعبادة في مواقف إيمانية مع الذاكرات لله سبحانه وتعالى مواقف إيمانية في حفظ اللسان مواقف إيمانية في البعد عن الحرام وفي الورع في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في الدخول إلى الإسلام مواقف إيمانية في الثبات على دين الله مواقف إيمانية في خدمة دين الله مواقف إيمانية في الجود والكرم والإيثار مواقف إيمانية في البسمة وإدخال السرور على الآخرين مواقف إيمانية في الحياة الزوجية مواقف إيمانية من كرامة النساء مواقف إيمانية في حسن الخاتمة وآخر حاجة نعيم الجنة للنساء المؤمنات من الحقيقة أظن الثلاث كتب دولت يعني نصائح المرأة المسلمة والفقه الميسر للمرأة المسلمة ووقف إيمانية للمرأة المسلمة أظن الثلاثة دولت يلموا لك حاجات موضوعات جميلة جدا تقدري من خلالها تدي دروس وتدل على الخير كفاعلي ربنا ينفع بك يا رب العالمين تعالوا نكمل بقى موضوع فتح بيت المقدس سيدنا موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جه بعد كده بعثه الله عز وجل وطبعا هو الذي تربى في بيت فرعون كما تعلمون على الرغم من أنف فرعون لأن فرعون كان في البداية عايز يقتله وهو فعلا كان بيقاتل في بني إسرائيل وبعد كده قالوا له بقى القبط اللي هم القبط هنا مش النصارى القبط هم يعني هم في الوقت ده طبعا ما كانوش يعني ما كانش على ملة النصرانية لكن عايز أقول كلمة القبط عموما تطلق على أي واحد كان عايش في مصر سواء مسلم أو إيه أو نصراني الشاهد في الموضوع أن سيدنا موسى عليه السلام لما تربى في قصر فرعون ثم بعثه الله عز وجل فأمر فرعون ب... وذكره بالله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى المولى عز وجل بيوجه النداء ده لسيدنا موسى وسيدنا هارون فما كان من فرعون إلا أنه أعرض عن طاعة الله وظن أنه إله يعبد من دون الله وقال ما علمت لكم من إله غيري إلى غير ذلك من الترهات التي كانت تصدر من هذا فرعون الطاغية فالشاهد في الموضوع أن سيدنا موسى عليه السلام لما فعل ذلك طبعا فرعون أراد أن يقتله فسيدنا موسى خد المؤمنين الذين كانوا من بني إسرائيل موجودين في يعني حول فرعون خد المؤمنين منهم وراح طالع بيهم على طول على إيه على البحر الأحمر عشان يهرب آه، بيهم من مصر يطلع لأي مكان بقى يعني إلى أرض فلسطين إلى غير ذلك فهم ماشيين في السكة وبيجروا طبعا فرعون ما عرفش ان هم خرجوا غير بعد فتره كده يعني فهم ماشيين في السكه كان الكلام ده كان بالليل فتاهوا في السكة فلما تاهوا في السكة سيدنا موسى قال لهم ما الذي حدث فسأل على بعض علماء بني إسرائيل فقالوا له لقد أخذ يوسف عليه السلام العهد على أخيه بنيامين واخد بالك على أنه إذا خرج من أرض مصر أن يحفر أن يحفر الأرض وأن يخر- يخرج جسده ليدفنه عند بيت المقدس فقال طيب ومن يعلم أين جسد سيدنا يوسف عليه السلام خد بالك من حاجة إن ربنا بيقدر أسباب مع إن سيدنا موسى في اللحظة دي لو كان قال يا رب دلنا على الطريق خلاص هيدله على الطريق لكن هي أسباب عشان سيدنا يوسف يتنفذ الوصية بتاعته اللي هو طلبها من بنيامين فقال ومن يعلم أين جسد يوسف عليه السلام قالوا له امرأة هي الوحيدة اللي كانت معمرة وعايشة بقالها سنين طويلة جدا سنها معدي ال 100 سنة فهي اللي حضرت دفن سيدنا يوسف وهي اللي عارفة مكان قال لهم خلاص هاتوها بسرعة فجابوها كل ده لسه فرعون ما كانش خرج من القصر بالجنود بتوعه ورا سيدنا موسى لانه كان لسه ما عرفش او ما لاحظش ان هم هربوا فجت المراه العجوز امراه عجوز يعني كبيره جدا في السن خلاص يعني يعني بيقولوا كده رجليها وال- والقبر يعني خلاص خلصت يعني فسالها سيدنا موسى هل تعرفين مكان جسد يوسف عليه السلام قالت أجل وأنا الوحيدة التي أعرفه فيش حد غيري يعرفه قال لها طيب دليني على قبري قالت لا حتى آخذ عهدي أو حكمي قال لها وما حكمك عايزة ايه بالظبط قالت أن أكون معك في الجنة شوف علو الهمة لدرجة ايه يعني لأنها فرصة العمر ولذلك ورد قصة حلوة قوي في الموضوع ده بس بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم شوف أنا عمال بربط لكم بين أحداث من أيام هنا ومن أيام هنا بس عشان الأحداث ترتبط في دماغنا كده آه، آه، يعني كأنها صورة حية إن سيدنا النبي عليه السلام في يوم من الأيام كان آه، في زيارة آه، كان في سفر يعني فضافه رجل أعرابي ضيفه عنده أكله وشربه فالنبي كان لا يترك أحدا يفعل معه أي معروف إلا ولازم يكافئه فقال يا أعرابي إذا جئتنا غدا كافأناك فجاء له الأعرابي وراح بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما لقاهوش فدخل المسجد لقى النبي عليه السلام وجالس وسط الصحابة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد وعدتني أن تكافئني قال أجل يا أعرابي سل تعطى اللي اللي انت هتطلبه اطلب اللي انت عايزه فقال الأعرابي أريد ناقة أحتلب لبنها وأتبلغ عليها كل اللي عايزه تدهوني ناقة جمل أنثى أو أنثى الجمل تدهاني أحلب لبنها أشرب أنا وزوجتي ولما عاوز أسافر ولا حاجة أتبلغ عليها أركبها وأسافر عليها أنا على أنا عليها بضايع حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله بيدي درس بقى للرجل ده ويدي درس إيه للصحابة وللأمة بيقول هلا فعلتم خد بالك من اللفظ بيقول الراجل هو اللي طلب الصحابه ما طلبوش قال هلا فعلتم كما فعلت عجوز بني اسرائيل قالوا وما فعلت عجوز بني اسرائيل يا رسول الله راح حكي لهم القصه اللي انا حكيتها لكم ديت ان سيدنا موسى لما خرج وتاه في السكه وقال ايه اللي توهنا قالوا كذا كذا كذا طب هاتوا عجوز بني اسرائيل فلما سالها عرفت انه قدام رسول من اولي العزم الخمسه ما ينفعش اطلب منه جمل و- وخروف و- و- والكلام ده كله ده رسول من اولي العزم اطلبي منه ان ربنا يكرمه و- ويسالك ربنا سبحانه وتعالى ان يكون ان يكوني في الجنه حتى او ان انت يا اعرابي بدل ما تطلب جمل قول له يا رسول الله اسالك الجنه قول يا رب دخل العبد ده الجنه لك فعشان كده النبي زعل انت بتطلب امر من امور الدنيا هو انت واقف قدام ملك من الملوك ولا قدام وكيل وزاره ولا قدام وزير ده انت واقف قدام النبي محمد اطلب اغلى حاجه اطلب صحبته في الجنه زي ما قال النبي عليه السلام لربيعه قال سلني شيئا يا ربيعه قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله خد بالك قال او غير ذلك انا محدد هدفي قال هو ذاك يا رسول الله قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله فالشاهد في الموضوع ان سيدنا موسى لما المراه قالت له اعطيني عهدي او حكمي ما حكمك انا اكون معك في الجنه سيدنا موسى سكت سكت ليه لسببين الحقيقه السبب الاولاني انه حس الموضوع كبير قوي يعني انت مجرد ان انت هتشاوريني على القبر تكوني معايا انا وانا الرسول من اولي العزم الخمسه تكوني معايا في الجنه دي نقطه تفسير لبعض اهل العلم التفسير الثاني كان سيدنا موسى عايز يقول لها ايه هي الجنه دي بايدي هو انا اللي هقول لك خش الجنه او خش النار دي كل الامور دي كلها بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك اوعى تقول فلان من اهل الجنه وفلان من اهل النار لا تتألى على الله سبحانه وتعالى فيعني عايز يقول لها انا مش بايدي انا انا انا عبد لله سبحانه وتعالى فنزل جبريل عليه السلام يقول لموسى عليه السلام يقول له قل لها آه، إن الله عز آه، إن ربك عز وجل يقول لك أعطها عهدها أو أعطيها حكمها خلاص ما دام هي طلبت تكون معاك في الجنة قول لها خلاص أنت معايا في الجنة فقال لها موسى عليه السلام خلاص أنت معايا في الجنة الله عز وجل هو الذي حكم بذلك سبحانه وتعالى فالمهم فأشارت إلى مكان فيه بركة مية فأنضبوا الماء طلعوا المية بره قالت لهم احتفروا هنا فحفروا فلقوا سيدنا موسى جسده كأنه لسه مدفون حالا عليه السلام عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام فلما أخرجوا جسد موسى أضاء لهم الطريق كأنهم الآن في نور النهار يا سلام على على معجزات الأنبياء حتى بعد موتهم سبحان الملك فخرج موسى عليه السلام ووصل إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم دخل سيدنا موسى ودخل بنو إسرائيل ونجوا وعدوا الشاطئ الثاني ودخل فرعون وجنوده انقلب عليهم البحر وماتوا بفضل الله سبحانه وتعالى فلما ذهب بعد ذلك موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل ذهبوا إلى أرض فلسطين لسه بقى راجعين بقى أرض فلسطين بقى شوف إيه من إمتى ما رجعوش بقى يعني بني إسرائيل ما رجعوش من ساعة خروج سيدنا يعقوب ولما راح لسيدنا يوسف في أرض مصر فلما وصل هناك عرفوا أن في عمالقة احتلوا بيت المقدس إيه اللي هيحصل بقى علشان يقدروا أن هم يعني يخلصوا بيت المقدس دي القصة اللي هنعرفها إن شاء الله بكاملها غدا إن شاء الله حلقة النهاردة وحلقة بكرة إن شاء الله تكون حلقات مميزة كده نعرف من خلالها القصة كيف تم فتح بيت المقدس وكيف أن المولى عز وجل يسخر الكون لأحبابه وأوليائه أسأل الله عز وجل أن ينجي أهلنا وأحبابنا من أهل بورما ومن أهل سوريا وأن ينجي المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته